بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين حابب اختم معاكم بالعذر بقى ام الصلاه لانه مفيش حد كان بيصلي زي العذر بالرغم ان احنا ما نعرفش يمكن الجزئية دي وهنكتشفها دلوقتي المفروض إذا كان جدها الكبير داوود قال أما أنا فصلاة أكتر حد في تاريخ البشرية عاش المعنى ده بعد المسيح العذراء لأنه عظمة أمنا العذراء إنها في صلاة دائمة داخلية تخلي كلامها قليل قوي من بره تخليها شخصية هادية جدا ساكتة قوي لأنها ما بتبطلش تصلي فالعذراء أستاذة الصلاة يعني اللي عاوز يتعلم الصلاة يقرب من العذراء وده اللي هنشوفه دلوقتي ازاي العذراء دي فعلا فاهمة الصلاة صح وعايشة الصلاة على طول وعشان كده النهاردة هي اللي بصلواتها شايلة الدنيا كلها فتعالوا نتأمل في الصلاة اللي قالتها العذراء وبالمناسبة تسبيحة العذراء أكتر من أي كلام قالته في الإنجيل يعني أطول جزء مذكور لأمنا العذراء في الكتاب هو تسبيحتها مفيش كلام تاني هما كله جمل كده ايه متناثرة جملة لأليصابات جملة للملاك اللي ظهر لها جملة لربنا يسوع له المجد لما سابهم في الهيكل وهو صغير 12 سنة جملة للعبيد في عرس قنا الجليل اللي يقول لكم عليه اعملوه جمل كده ايه مختصرة جدا وسريعة تدل ان هي مش من النوع اللي يرغي خالص ولا يحكي ده لانها عايشة حياة صلاة دائمة فقامت مريم في تلك الايام وذهبت بسرعة الى الجبال الى مدينة يهوذا اذا العذراء كمان لها سكة مع الجبل اذا كان ابنها بعد كده يعني طلع الجبل أربعين يوم وموسى له في الجبل وإيليا له في الجبل وصمويل له في الجبل وداود له في الجبل أمنا العذراء ليها في الجبل الجبال دايما رمز للخلوة ولل... والخلوة يعني الاختلاء يعني تبقى لوحدك وبدل لوحدك يبقى ربنا معك تبقى ايه طايل ربنا بشكل واضح احنا بنعطل بعض بزحمتنا يعني وجود الناس مع بعض شيء حلو جدا طول ما في محبة لكن حتى لو مع المحبة لازم كل واحد يبعد عن اللي حواليه شوية عشان يدوق ربنا ويشبع بيه أكتر قامت وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا وطبعا هي عمرها في الوقت ده مثلا 15 سنة ولا حاجة 16 سنة فبنت تسافر في الجبال لوحدها لكن هي عارفة بقى الملائكة اللي حواليها وماسكة إيد ربنا وشبعانة صلب ودخلت بيت زكريا وسلمت على أليصابات فلما سمعت أليصابات سلام مريم شوفوا بقى الصلاة لما تبقى عالية قوي كده وحرة هي مجرد قالت لها سلام هي قالت سلام وحصل العجب ده من كتر الصلاة هي قالت سلام وأليصابات لقت كركبة كركبة ايه بشكل ما جربتوش قبل كده ما هو اللي في بطنها ست اشهر فست اشهر طبعا يتحس بحركته هي حست انه بيسجد فاهمة ازاي يعني الحركة الداخلية دي مش ترخيص من العادي ده لا دي حركة غير الطبيعي فأليصابات صرخت يقولوا النص اليوناني أظن لما سمعت أليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت هي موجودة صرخت وامتلأت أليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم يعني أليصابات حست بشحنة روحية عجيبة دخلت فيها كده أول ما شافت العذراء وقالت لها سلام مجرد كلمة سلام بس صيت كده جواها فصرخت وقالت لها وأنا استاهل أم ربنا تدخل بيتي طبعا دي العذراء بالنسبة لأليصابات حفيدتها متخيلين فرق السن الإصابات عجوزة غالبا فوق الثمانين عشان ما حدش يزعل فوق الثمانين أو أكتر العذراء 15 16 سنة والقرابة اللي بينهم زي حفيدتها بينهم قرابة ف إنما شوفوا الإصابات بوعي روحي بقت عاوزة تشيل العذراء من على الأرض قالت لها أنا أستاهل أم ربنا تدخل بيتي من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إليّ وفهمت على طول ان اللي بيحصل جواها ده رد فعل لدخلة العذر وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك من أين لي هذا أن تأتي أم رب إلي هو ده حين صار صوت سلامك في أذني ارتكض الجنين بابتهاج في بطني عرفت أنه مبسوط إزاي طب ارتكض ماشي لكن بابتهاج يعني هو في ترفيس بابتهاج وترفيس مش بابتهاج شوفوا الوعي الروحي طبعا دي كلها مشاعر روحية هي حست ببهجة غريبة وسعادة غريبة نشوة كده حصلت لها وقالت لها اللي في بطني طاير من الفرح ما بالك انا بقى وانا شايفاكي قصادي وبعدين خلي بالكم اليصابات بتحيي العذراء وفي البطون في تحية أخرى يوحنا بيحيي المسيح فاهمين الفكرة فالموضوع فوق العقل لكن كله مدرك لأنهم كلهم بتوع صلاة العذراء دريانة أن في المسيح في بطنها خلي بالكم هو ده بعد بشارتها فكان اوريدي المسيح خلاص في بطنها بس ده الشهر الاول ليه لسه في اول شهر لكن اليصابات في السادس او بدايه السابع فقالت لها انا اللي في بطني بيسجد للي في بطنك وانا بقول انا ما استاهلش ام ربي انا ام ربنا بتاعي تدخل بيتي فمباركه انت في النساء يعني ما فيش في ستات الدنيا بالعظمه بتاعتك طب دي حفيدتك دي يعني بنتك الصغيرة لا لا هي مش شايفة كده خلاص هي عارفة تشوفها صح ارتجد الجنين بابتهاج في بطني طب ايه عظمتك قالت لها طوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب يا بخت اللي صدقت اللي ربنا بيقوله يا يعني القصة كلها هي اساسها كده لان اخر كلمة كأن اليصابات كانت قاعدة معاهم في البشار فاكرين آخر كلمة ختمت لقاء البشارة قالت للملاك إيه هو ذا أنا أمة الرب ها ليكن لي كقولك اليصابات على بعد أميال سمعت فقالت لها طوبى للتي آمنت أن يقيل لها يتم لها ما قيل من قبل الرب لأن هي ختمت لقاء الملاك بإيه حاضر أنا خدمته اللي يؤمر بيه فقالت لها يا بختك ده انت مش عارفة الكلمة دي عملت ايه في السماء هو, هو سهل على حد على الأرض يقول له يا رب حاضر عينيا اللي تؤمر بيه وتغير مسار التاريخ كله لأن عذرا هنا قالوا عكست موقف حواء خلاص حواء زمان قوي أم الأحياء جابت لنا الكافية لما قالت لربنا لأ لأن ربنا قال لها يا حواء كلي زي ما أنت عاوزة بلاش الشجرة دي فقالت له حاضر وما عملتش العذراء جيت طلب منها طلب صعب قوي سيبك من من حكايه الرهبنه والتسبيحه وكده انت هتبقي ام ربنا في الاول قالت له ما مش هتجوز مش كده قالت له لا مش هتتجوزي لا ده ده ربنا نفسه قالت له خلاص اللي تشوفه هي اول ما قالت اللي تشوفه يعني حاضر بس من قلبها صلحت موقف البشريه كله الآباء دايما يحطوا حواء في كفة والعذراء في كفة ويقولوا اللي خربته حواء صلحته العذراء عشان آدم الأولاني طلع يعني أي كلام شوية آدم الجديد بقى اللي جاي هو إيه هو اللي هيصلح كل حاجة تقوم العذراء تعمل إيه مش تقول لها بقى الكلام التعبان بتاعنا يا شيخة ما تقوليش كده ده أنا بنتك مش... لا لا لا حركات بتاعتنا دي لا خلينا نشوف العادة تقول ايه فقالت مريم تعظم نفس أنا هقرا بعدين هناخدها حتة حتة تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص لأنه نظر إلى اتضاع أمته فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقونه صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم أنزل الأعداء عن الكراسي ورفع المتضعين أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة كما كلم أبائنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد فمكثت مريم عندها نحو ثلاثة أشهر لغاية ما اتولد واطمنت عليه فهي حضرة يوحنا ثم رجعت إلى بيته تعظم نفس الرب شوفوا بقى اليصابات بتعظم مريم واليصابات دي ست كبيرة وست مهمة لأن جوزها كاهن كبير ومحبوب ومشهور وراجل قديس فكون جاي لها شهادة من اليصابات عارفين احنا في شهر كياك أول نص في كياك نقول لها نعطيك السلام مع رئيس الملاك وبعدين تاني نص الأسبوعين الأخرانيين نقول لها نعطيك السلام مع الإصابات مصيبتك لأن أول أسبوعين بنقول لها الملاك جه حياكي والأسبوعين التانيين نقول لها والإصابات من البشر مندوبة عن البشر قالت لك مفيش زيك فالإصابات دي شخصية مهمة الواحد لما يسمع شخصية مهمة تمتدحه يفرح بنفسه ويجد سعادة يعني جاية له عظمة من شهادة شخصية عظيمة زي كده لا لا لا العذراء ما بتفكرش كده خالص هل تقبل العظمة أم ترسلها بمعنى إيه العذراء لا تقبل عظمة أبدا لذاتها إنما ترسل العظمة لله يعني أول ما جات لها العظمة مباركة أنت يعني أنت عظيمة فعلى طول أول كلمة قالت إيه تعظم نفس الرب فاهمين الفكرة اللي هي أساس فكرة التواضع الصلاة هي تعظيم لله إن الإنسان فينا يشعر بضآلته ويبقى حابب طول الوقت يقول له المجد ليك يا رب العظمة ليك يا رب العذر عايزة حياة شكر طب ردي عليها بكلمة تشجيع طب اشكريها على المديح يا, يا أمنا العذراء على برضو الاستقبال الحار ده لا لا لا مفيش وقت هي على طول ما ردتش فقالت مريم يا اليصابات يا ستي لا لا فقالت مريم تعظم نفس الرب معناها ان العذراء مختصرة جدا او مقتصدة جدا في كلامها مع الناس بسبب الحاح التسبيح والشكر والصلاة اللي جواها لربنا هي مش قادرة توقف اتصالها بالله فبتختصر في الكلام مع الناس بتقطع بتقطم تعظم نفس الرب دي معناها انه طول السكة وهي جاية في الجبال عمالة تعظم ربنا فبعض الناس بتعتقد انها ايه كملت التسبيحة يعني ما سمعتش اليصابات بتقول ايه قولي زي ما تقولي احنا فاضيين فهي مكملة التسبيحة اللي شغالة طول الوقت جوه قلبها تعظم نفس الرب من هنا شوفوا بقى اللي يفضل يعظم ربنا ويدي كل المجد لربنا وينسى نفسه خالص العظمة تجري وراه النهاردة كل الأجيال بتقول إيه نعظمك يا أم النور الحقيقة يبقى هي تعظم ربنا وإحنا نديها ألف تعظيم كمان لكن كل تعظيم رايح ليها واضح إنه تلقائي هيطلع على إيه على ربنا لأن آلي صبات لما عظمتها طلع على طول كله على ربنا من يكرمكم يكرمني عشان كده يا جماعة اللي بساعات يستغربوا ان احنا نمجد العذراء كتير ويفهموا خطأ ان ده كأننا بناخد من حق ربنا مش فاهمين الحتة دي او مش فاهمين اتضاع العذر ومش فاهمين علاقتها بالمسيح لانه مفيش مجال خالص للغيرة او لل... ان احنا نقسم العظمة على اتنين لا لا ده كلام عق... يعني جاف جدا وعقلاني ده كل تمجيد وتعظيم للعذراء رايح تلقائي للمسيح لأن هي لا تقبل العظمة هي ما بتستقبلش الحاجات دي هي عندها قناعة داخلية إنها أنا أمة الرب أنا خدمته ومش سهل أبدا حد يوصل للحتة دي يعني إحنا مهما اتكلمنا مش سهل إن الواحد مع مجد في مجد العذراء تكون شايلة المسيح جواها إنما لا تشعر بأي مجد أو عظمة وراح تشتغل خدامة عند إليصابات ما عندهاش أي درجة إحساس أو قبول للعظمة هي ترسل العظمة طول الوقت للمسيح تبتهج روحي بالله مخلص برضو هي مدرسة صلاة بقى خلينا نتعلم الصلاة الصلاة الحقيقية هي ابتهاج الروح بالله يعني لما تفرح بربنا اسمك صليت غير كده يبقى لسه فاللي بيصلي من قلبه فرحان بربنا حتى لو في ضيقات حتى لو في متاعب حتى لو في أي حاجة هو قعدته مع ربنا تديله بهجة تبتهج روحي بالله مخلص وتلاحظوا قالت مرة نفسي وقالت مرة روحي جسدها والذي يحمل المسيح هي ما بتفكرش فيه خالص خلي بالكم اللي يصلي كتير جسده ما بيجيش في دماغه يعني الأكل والشرب والنوم والكلام ده ما يعديش على دماغه إنما نفسي وروحي وهي ده الكلام المفيد تبتاج روحي بالله بحضوره الإنسان اللي بيحاسس أن ربنا قصاده فرحان على طول والعذراء بسبب الصلاة الدائمة عندها إحساس مستمر أن ربنا قصدها ده إحساس القديسين الكبار دايما زي إيليا لما يقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه دي قوة إيليا عشان كده نقول لها شيرين ماريا قوة إيليا يعني علاقتها بإيليا ان كل القوة اللي في ايليا اللي مرتبطة بالجملة دي انه عنده احساس دائم بحضور الله تروح فين يا ايليا في العدل يعني انت قوي صحيح بس لا هي اقوى طبعا اقوى روحيا لان عندها احساس اقوى من احساسك بحضور الله طول الوقت من كتر الصلاة فهنا تبتهج روحي بالله يعني هي حاسة بربنا بحضوره تبتهج روحي مثلا بعطاياه طبعا هي العطية اللي عندها دي فوق العقل انها تبقى تحمل لنا الله الكلمة لكن هي فضلت فقيرة وغلبانة وظروفها صعبة وهتتبهدل في في في الناصرة وفي مصر وفي الجليل يعني مش مش عايش عز يعني ولا حاجة إنما تبتهج روحي بالله طول الوقت فالإنسان مبتهج بعطايا الله يبقى بحضوره وبعطاياه واحد فرحان قوي اللقمة اللي بياكلها المية اللي بيشربها المكان اللي هو قاعد فيه دايما فرحان تبتهج روحي بالله مخلصي بالخلاص ودي برضو كلمة جميلة ليه العذراء تطلب الخلاص زينا إنسانة محتاجة مخلص وتبتهج بالخلاص يعني إيه أنت جاي تفديني وتفدي كل البشرية ما هي العذراء محتاجة فداء كبنت آدم محتاجة فداء برضه فهي فرحانة بخلاصه تبتهج روحي بالله بشعبه لأنها إليصابات وزكريا وبتاع ففرحانة بالناس اللي يحب ربنا ويحب الصلاة يحب الناس يمكن يبعد عن الناس لكن ده مش معناه ما بيحبش الناس في فرق بين واحد يبعد عن الناس وما يحبش الناس لا فرق كبير قوي هم يحبوا الناس جدا لكن من أجل التفرغ لله يبعدوا عن الناس تبتهج روحي بالله بخدمة ربنا وهي بتخدم ربنا أو بتخدم ناس ربنا هي فرحانة طول الوقت هل تحتاج العذراء لخلاص؟ بالتأكيد هل تشعر أنت بقيمة الخلاص؟ هل لما الواحد فينا بيصلي واخد باله من الفكرة دي أنا وأنت محكومين علينا بالإعدام مش بالتأبيدة والمسيح خلصنا يعني رفع الحكم ده موضوع كبير قوي الخلاص لكن نادرا ما حد فينا بيشكر على الخلاص او بيشكر على الفداء وعلى الصليب وعلى التجسد نشكر على الاكل والشرب لا ده في موضوع اخطر من الاكل والشرب بعد كده تقول نظر الى اتضاع امته اللي يصلي كويس يفهم ربنا كويس لان في ايه تقول سر الله لخائفيه وفي العهد الجديد ربنا يسوع يقول لهم أنا لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء لأني أخبرتكم بكل شيء يعني أنا بقول لكم كل الأسرار أنتوا دلوقتي حبايبي عارفين سري كل ما تصلي تصلي كل ما ربنا يشرح لك ويفهمك حاجات في ودانك كده في قلبك ما تبقاش الحكاية بالعقل فالعذراء أدركت لماذا اختارها الله دونا عن البشر ليه بقى؟ لأنه نظر إلى اتضاع أمته والاتضاع على فكرة مش هنا فضيلة هنا بمعنى الذل أو الصغر أو الضآلة كلمة اتضاع في العربي تحمل معنيين إما فضيلة التواضع أو الاتضاع بمعنى المهانة أو المذلة أو الضآلة فاهمين ازاي؟ فهو نظر إلى اتضاع أمته في لغتها في قصدها هي بص الأغلب واحدة في الدنيا بص لي أنا النكرة اللي منفعش في حاجة ده إحساسها فهي فرحانة قوي بيه لأنه بص لها هي اللي هي أقل من أي حد هي شايفة نفسها كده يبقى شايلة ربنا جواها وشايفة نفسها ده أنا آخر واحدة في الدنيا نظر إلى اتضاع أمته يعني إلى ذل عبدته أنا يعني ولا حاجة مع كل التحية وكل التمجيد اللي سمعته قالت أنا أنا حتة عبدة غلبانة وده تواضع بقى كبير قوي عندنا كل ما تحس إنك غلبان في وقفتك قدام ربنا كل ما ايه تصلي بحرارة كل ما تحس انك في المتكئ الاخير اخر الكل كل ما قلبك اتحرك بسهولة مع ربنا لأن الله ينظر إلى المتواضعين ربنا يحب المنكسر القلوب وكلمة أمته الشعور بالعبدة طيب دلوقتي انت عرفتي من الملاك انك بقيتي ايه ام مش كده هي مصرة على ايه لا ام ولا ام ولا بتاع انا عبدة يا ستي بقيتي ام لا انا عبدة عشان كده في اللحن نقول لها افرحي يا مريم الايه العبدة والأم أنت مصرة على لفظ عبدة وإحنا مصرين على لفظ أم أنت قولي على نفسك أنا حتة عبدة وإحنا هنفضل نقولك أنت أم الله لأنه آخر لقاء البشارة أنا أمة الرب دخلت على أليصابات نظر إلى اتضاع أمة يا ستي بقيتي أم ما بقيتيش اسمه مجرد أمة فمين الفرق الضخم بين عبدة وأم لكن هي مصرة تحتفظ بلقبها كعبده عشان كده تلاحظوا احنا في صلواتنا تطلع واحد كده عقلاني يقول لك بطلوا تقولوا احنا عبيد الله احنا اولاد الله يا شيخ اختشي اذا كانت ام الله بتقول انا عبده احنا احنا نطول نبقى عبيده احنا نتمسك بالتضاع ان احنا فرحانين ان احنا عبيده هو يكرمنا بقى بلفظ اولاده كتر خيره ونقول ابانا الذي مش ما نقولش بس ايه يعني مش نستكتر كلمة عبيده لا لا احنا هنفضل عبيده للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد وماله هي العبادة وحشة ما هو الله وحده إله فهنا هي مصرة على كلمة أمته مش على أمه بقى ربنا بيشوف التواضع عشان كده يمكن أكتر حاجة تحرص عليها في التضاع في, في صلاتك انت داخل على الصلاة مكسور ولا منفوخ منفوخ زي قلتها روح بقى فضي النفخة دي قبل ما تصلي اهدى كده شوية واعرف انت قد ايه قبل ما تصلي هتصلي وانت شايف نفسك كويس مش هينفع هتبقى في الريسي صلاتك زي قلتها ادخل على ربنا وانت بالمشاعر الحلوة دي طبعا على فكرة الاباء يقولوا كلمة كمان هنا تورينا عظمة العذر القديسين الكبار يقولوا احتمال الإهانة أسهل من احتمال الكرامة تصور لما واحد يشتمك وتستحمل مش سهلة يمجدك وتستحمل أصعب هنا تستحمل بمعنى إيه إنك ما تتأثرش خالص إنك ما تقبلش إن الكلام ما يفرقش معاك خالص العدرة كده هي معدية بقى فهي مش بتستحمل الإهانات بس لا ده هتاخد إهانات كتير لكن كمان لما يجي لها كرامات تستحملها تمام يعني ايه ما تأثرش عليها خالص تفضل صورتها عن نفسها ثابتة أنا أمته لما العالم كله يمجدني أنا عارفة حقي أنا أصغر واحد أنا أغلب واحد أنا صغيرة أوي عشان كده داخلة على المطبخ تشتغل وبتاع ما عندهاش أدنى مشكلة هي شايفة ده موقعها الطبيعي هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني برضو الحتة دي واحد لو مش فاهم قلب العذراء أو مش فاهم الصلاة يقول ما هي منفوخة ما هي مبسوطة هي بتقول كل الناس هتمجدني لا ده هي زي اللي عارفين ايه مستغربة بيمجدوني على ايه نظر إلى اتضاع أمته وعمل مني حاجة أهو من هنا ورايح كل الناس هتقعد تقول لي عذراء يا عذراء يا عذراء على ايه بس هي هي فاهماها كده منذ الآن طبعا دي نبوة من العذراء بالروح القدس هي تدرك جيدا ان ده اللي هيحصل ومن 2000 سنة شغال العذراء تمجد في كل الشعوب لغاية النهاردة لأن دي نبوة منذ الآن جميع الأجيال تطوبني ما جاش جيل ما كانش يقول يا عذراء لكن هي مع إدراكها بأنها عدت الشمس والقمر والنجوم وتخطت كل حدود المجد لكن ما زالت شايفة الحكاية إيه اتضاع أمته الغلبانة شوف الاتضاع بيعمل قد ايه حاجات حلوة ادراك نعمة الله وخطة الله كل ده يحصل جوه الصلاة يعني القلب اللي بيصلي كتير يبتدي يشوف المستقبل ويشوف اللي مستنيه ويشوف المجد ويفضل غلبان زي ما هو يبقى مفتوح العينين كده العذر يمكن أدركت من ألفين سنة إن إحنا عندنا ثيوتوكيات وهنسهر نسبح ونقول سلام لك يا مريم كل ده أدركته وما هزهاش ولا سنتي فضلت غلبانة برضه إذا قمة التواضع ألا يزعجك المديح أو التمجيد لأن القدير صنع بي عظائم التواضع في الصلاة وبره الصلاة مش إن أنا وحش التواضع ببساطة مصدره الأساسي ربنا عمل مني حاجة لكن أنا ولا حاجة القدير صنع بي عظائم لما حد يجي يقول لك أنت إنسان كويس ما تقولوش لا أنا وحش قول له نعمة ربنا فاهمين الفرق إنسان تقول له أنا وحش يعني قول تاني يعني امدحني أكتر طيب ما أنا بقول لك أنا وحش عشان تقول لي لا وحش لا إزاي نقعد نغني الأغنية دي لا أنت كويس أنت عملت أنت سويت وماله بس أنا مش أنا أي حاجة كويسة دي نعمة ربنا خلونا إيه نمجد ربنا لكن هنمجد بشر ليه القدير صنع بي عظائم فهي بدأت تعظم نفس الرب والعظمة جاية لها عمالة تصدرها للسماء هو اللي عمل مني كده عمل بي عظائم مش عطايا عادية بيعمل بي حاجات عجيبة بقى بقى أنا حتة واحدة كده محدش يسمع بيها يخليني أم الله حاجة فوق العالم لما يقول الكتاب عظيم هو سر التقوى أعظم شيء حدث في التاريخ هو التجسد وبالتالي أعظم إنسانة هي العذراء أعظم سر هو اللي كان في بطنها إن هذه الإنسانة المحدودة تحمل الله الغير محدود حاجة فوق المنطق وفوق العقل وانتوا عارفين الأيقونة القبطي القديمة يحطوا العذراء على الكرسي كده ملكة ويحطوا هنا دايرة ويحطوا فيها المسيح الغير محدود وطالع منه شمس نور لأنه ده المنظر اللي شافه يوحنا في الرؤية قال شفت ست متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها الشمس هنا المسيح يعني ايه يعني المسيح جواها مش عارف ازاي زي العليقة نار ماسكة فيها لكن ما بتتحرقش فده سر فوق العقل فهي بتقول العظيم القدير صنع بيه عظائم بيعمل حاجات عجيبة كل واحد يحب الصلاة ويعيش في حياة صلاة يدوق عظائم يضوء عجائب يعيش في معجزة على طول يبقى شايف حاجات بتحصل مش, مش بالعقل خالص وبعدين يقول لأن اسمه قدوس ايه اسمه قدوس دي اسم قدوس بالظبط اللي قالها المسيح في أبانا الذي لما قال لنا أول ما تقولوا أبانا الذي قولوا وراها إيه ليتقدس اسمك شوفوا العذراء من قبل ما يعلمنا أبانا الذي هي فاهمة الصح يعني إيه يتقدس اسمك أو اسم قدوس يعني حياة الإنسان مرتبطة بتقديس اسم الله بمعنى أجمل حياة تعيشها إنك تقضي العمر كله تنادي اسم ربنا وتنسب له القداسة اللي هي صلاة يسوع برضه يعني لما بتقول يا رب يسوع المسيح دي أحسن لحظة في عمرك وتعطيه المجد تقول أشكرك ومجدك وسبحك تقول زي ما تقول يبقى اسمه قدوس فهي بتقول القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس يعني يظل له القداسة والمجد والبركة فهي تمجد اسمه يبقى الشكر والتسبيح جوه التسبيحة أو جوه صلاتها كلمة أجيوس نفس الفكر لما بنقول أجيوس احنا نعطي القداسة لله ونقولها كذا مرة ونقولها بكذا طريقة يت... اسم قدوس يفكرنا بالآية الجميلة اللي في أمثال 18 اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع يقعد بقى جوه كده عنده مناعة فالذي ينادي على اسم ربنا كتير عنده حصانة وبعدين تقول رحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقونه هي بقى مدركة خلي بالكم العذراء أغلب الآباء المفسرين والقديسين اعتقدوا وده اعتقاد يعني أرثوذكسي أن العذراء أدركت أول إنسانة في العهد الجديد تدرك قصة الخلاص وترتيباته يعني بالرغم من طفولتها صغيرة وإنها مش دارسة بقى ولا معلمة كبيرة ولا بتاع إنما من كتر الصلاة استوعبت كل اللي هيحصل وفهمت المسيح جاي ليه وهيعمل إيه وهيحصل إيه واللي هيحصل في التاريخ بعد كده إيه وهيطوبوني إزاي كل ده استوعبته العذراء لأنه هي إذا كان بيقول سره لأبونا إبراهيم ولا لداود ولا لموسى هيجي عند العذراء ما يقولش أسراره فبقت مستوعبة حاجات كتيرة قوي وتحفظ جميع هذه الأمور في قلبها تحكيش رحمته إلى جيل الأجيال يعني عاوزة تقول ده أنتوا لسه هتشوفوا هتشوفوا الأجيال اللي جاية وعزها هتشوفوا يعني إيه عهد جديد رحمته دائمة إلى الأبد جيل الأجيال الذين يتقون وانتوا بس اتقوا ربنا وشوفوا رحمة ربنا تعمل فيكم ايه كل ده تمجيد تلاحظوا ان هي ما طلبتش ولا حاجة لغاية دلوقتي هي بتصلي وده مش وقت تسبيح بس هي ما بتعرفش تعمل غير التسبيح دي داخلة عند اليصابات زيارة مقابلة تاكل تشرب لا مفيش اكل وشرب هو كله تسبيح وتمجيد بصيغ مختلفة تعظم نفس الرب تبتهج روحي بالله مخلص القدير صنع بعظائم اسمه قدوس رحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقون تسبيح الرحمة بالذات تقليد يهودي قديم ومستمر في العهد الجديد عندنا الهوس الثاني اللي منكم عارف تسبيح الرحمة اللي هو لأن إلى الأبد رحمته جيب فنايشو بشائني زي في براسي أرض أرمية لو فاكرين امبارح لما يقول إيه برضو حاجة عن الرحمة رحمته لا تزول مراحمه لا تزول تسبيح الرحمة يعني أن تمجد الله على رحمته ده فكر يهودي قديم للأتقياء مستمر معانا للأبد لأن فعلا أكتر حاجة الواحد يسبح فيها ربنا رحمته اللحن المشهور أو التسبيحة المشهورة بتاعت مراحمك يا إلهي غير محصى وكثيرة جدا رأفاتك فكل ده مدرسة العذراء رحمته إلى جيل الأجيال دائما وللذين يتقون يعني عاوزة تقول ايه انتوا بتمجدوننا ليه ما كله هيبقى ممجد كلكم هتاخده كله هيتوزع عليه كرامة وعظمة ومجد بعد كده صنع قوة بذراعه داخل الصلاة التأمل في عمل الله وانت بتصلي مش لازم تطلب اشكر سبح واسترجع عمل الله صنع قوة بذراعه هي لغايه دلوقتي ايه اللي حصل في الدنيا بصراحه ولا حاجه المنظر بره ايه عادي امم ويهود واغلبهم وحشين ان كانوا يهود كلهم فريسين متعبين والامم عايشين في الخطيه انت بتقولي ايه فين القوه دي ايه شايفه بقى الصلاه تفتح العين فهي ابتدت تشوف اللي جاي صنع قوه بذراعه والصلاه كمان تخلي الواحد شايف ايد ربنا يعني شوفوا ايد ربنا شايلانا طول الوقت وبتعمل عظائم وعجائب بس ما حدش واخد باله الصلاة هي اللي تخليك تعرف يعني ايه زراعه دي زراع يقول لك اخرجهم بزراع رفيعة بيد قوية وزراع رفيعة فين محدش شاف لا في ايد ربنا بس الواحد العتب عن النظر شتت المستكبرين بفكر قلوبهم طب هي بتقولها لمين دي بقى بتقولها لمين يعني دي صلاة ولا وعظة ولا حكمة ولا ايه دي بالظبط يعني اللي فات كله يجوز يتقال لربنا دلوقتي بتقول ايه انا احنا طبعا انا بجتهد يعني ممكن تكون مقصود بيها ايه انا مستغربة منك يا رب يا ما ستات ملكات محترمين في التاريخ وستات مشهورين و... سبت ده كله جيت عندنا فيقول لها ما هو كان كل دول فيهم شوية كبرياء طب ده انت عدى عليك يا رب كذا ألف سنة وشفت ست يعني ناس كتير قوي مفيش حد ينفع انت بس عشان انت اكتر واحدة متواضعة الحاجة التانية هي شايفة ان اليهود مش فاهمين حاجة هي فاهمة دلوقتي كل حاجة المسيح جه وجاي يفدي البشرية كلها والست الغلبانة اللي اسمها اليصابات هي التانية ابتدت تفهم والغلابة اللي زي بعض دول هم اللي استوعبوا بقى كل حاجة واليهود قاعدين ذبايح وفرائض وبتاع والأمم فبتقول يغلبهم شتت المستكبرين بفكر قلوبهم الإنسان المتكبر مخه تعبه زي حالتنا فكر قلوبهم احنا بنفكر كتير ونحسب كتير لأن جوانا كبرياء فيخلينا ايه قال احنا اللي هنمشي الدنيا وهنعمل ايه وهنعملنا ايه وهن ده معطلنا واحدة زي كده ما بتفكرش بتصلي بس هي اكتر واحدة فاهمة في الدنيا واكتر واحدة استوعبت كل حاجة فهي بتقول حقيقة امتداد لفكرة التواضع أن المتواضع هو اللي فاهم هو اللي عنده النعمة هو اللي مرفوع والمتكبر يغل به بخه تعبه فمشتت مضيع عمره يمين وشمال مش عارف يتلمع الحقيقة فهي عاوزة تقول ايه مين يا ترى هيفهم الحقيقة بتاعتي لأن دي رسالة لكل الأجيال لغاية النهاردة انتوا عشان شوية متواضعين مصدقين يعني ايه العذراء أم الله شوفوا بقى كمية ملايين المتكبرين اللي ايه مستكترين عليها اللقب يقول لك يعني ايه يعني ايه واحدة ست تبقى أم الله ويجي ليه ويعني ايه بقى إنسان وهو ربنا شتت المستكبرين بفكر قلوبهم أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين كله تلاحظ الصلاة كلها عاوزة تقول أنا غلبانة أوي يا رب اللي ترفعني الرفعة دي طلع مطلعني من تحت الأرض كده حاططني على كرسي وأنا غلبانة ونزلت البهوات كلهم اليهود هم المتكبرين والعلماء والفهماء والحكماء كل دول نزلهم من على كراسيهم يعني يفضوا مكان للعذر انزلوا هاتولنا العذر هاتولنا يوحنا المعمدان هاتولنا اليصابات هاتولنا الناس اللي ايه المتواضعين هم اللي يقعدوا على كراسي يبقى هي بتستوعب حكمة وبتقول الحكمة جوه جوه الصلاة كأنه أهم رسالة عمالة العذراء تقولها لنا يا جماعة خليكم متواضعين وهي بتصلي بتدور حوالين الحتة دي يا رب خليني دايما آخر الكل خليني متواضعة انت بصيت عليا لأنك لقيتني غلبانة خليني غلبانة على طول أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين نفس المعنى بطريقة تانية الناس اللي فاكرين نفسهم أغنياء هيروحوا فاضيين والغلابة قوي الجعانين الجياع والعطش للبر دول اللي هيشبعوا فهي لأنها دائمة الصلاة والمتواضع دايما في حالة جوع لله المتواضع دايما يدخل جعان جعان يعني تلاقيه ايه عاوز يسمع وعظة مرة لقيت أب يعني ربنا يحميه راهب كبير عجوز كده وجاي يسمع وعظة طبعا كسفت أنا منظور عياله يعني حاولت أقول له قال لي خليني أتعلم أتعلم إيه يا بونا ده أنت فوق التمانين وراهب بقالك قد كده وإيه وشغوف جدا إنه يتعلم من أي حد طبعا ده ده جعان جعان لأنه متواضع شوف بقى لما يطلع لنا شاب ابن امبارح يقول لك يعني هيقولوا ايه ما احنا عارفين عارفين تصور بقى شوف الفرق بين واحد روحاني قاعد حياته كلها صلاة والآخر نفس عاوز يتعلم بمنتهى الشغف بجوع وبين واحد فاكر نفسه أبو العريس وهو مش فاهم حاجة فأشبع الجياع اللي ده جاي عن ده يأكل ويشبع ويفرح وصرف الأغنياء فارغين عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمه ما بقول لكم العذراء فهمت كل حاجة فهمت ايه تاني قالت له أخيرا يا رب هتعمل كل اللي اتفقت فيه معاه مع أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى ربنا فضل يوعد يوعد يوعد وعد نوح قال له معلش هن ايه نفتح بشرية جديدة من خلالك وعد إبراهيم قال له في نسلك تتبارك كل أمم الأرض محدش شاف ولا فهم يا اسحاق انا وعد ابوك الوعد باقي يا يعقوب اتعدل عشان الوعد يكمل اتعدل على الاخر يا يهوذا هيطلع منك انت المسيح ما فهمش حاجه عدينا شويه اجيال جه موسى ابتدى يفهم شويه لسه لسه واشعيا بقى وارميا وحسقيال ودانيال و... كل دول جايين يقولوا المسيح جاي المسيح جاي المسيح جاي المسيح ما بيجيش واسرائيل مغفل يعني اسرائيل كشعب طبعا عايشين في ظلمه الكبرياء فالعذراء بتقول خلاص جه هنا المعنى اللي بتقوله هنا عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة يعني أخيرا بيتمم وعده كما كلم آبائنا إبراهيم ونسله إلى الأبد يعني إيه دلوقتي يا بشرية يا, يا بشر دلوقتي عمل اللي قال عليه وفضل يقول عليه عبر كل الأجيال فعضد إسرائيل فتاة يعني إيه إسرائيل ابن البكر كان يسميه كده وقت موسى يقول أطلق إسرائيل ابن البكر شعب اليهودي هو ابن البكر بس البكر مرفوض لكن هو المسيح جه من إسرائيل لأن ده الابن الأولاني لربنا هو طبعا للأسف باعوا بكوريتهم باعوها لنا احنا احنا اللي خدناها فعضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة يعني الله برحمته ذكر عهده مع الأباء وتمم عهده من خلال أمنا العذر بتقول كلام كبير قوي وهي غلبانة قوي ومحدش فاهم لأنها عايشة في صلاة يبقى الصلاة بتعمل ايه بتخلي الواحد يدرك خطة الله وعمل الله وأسرار الله وهو بيصلي ويتقال اللي ربنا بيقوله ده جوه الصلاة فيبقى الصلاة نفسها فيها استنارة فيها عمق فيها فكر بتشرح الخلاص ببساطتها وكل ده جوه التسبيح كما كلم أبائنا إبراهيم لإبراهيم ونسله إلى الأبد يعني كل اللي هيجوا بعد كده هينتسبوا لنسل إبراهيم نسل إبراهيم هو المسيح فهيبقوا مسيحيين هي فهمت ده كله وهتبقى هي أم المسيحيين حسب الوعد بقى فهي استوعبت عشان كده بتقول منذ الآن جميع الأجيال تطوبني ما بقيت أنا حواء بتاعتهم بقى خلاص احنا بنتبرأ من حواء الأولى ونقول احنا تبع حواء الجديدة حواء الجديدة أمنا أي أم تربي عيالها الصفة الغالبة عليها مفروض تتنقل لولادها يعني لما تكون أم كريمة بطبعها يطلعوا عيالها كرمة أم رغاية بطبعها أم مش عارف بخيلة بطبعها أمنا العادة من أكتر وأظهر صفاتها الصلاة الدائمة يبقى المفروض كأولاد للعذراء نتقن الصلاة الدائمة لإلهنا كل مجد وكرم الأبد